الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لقد ذكر الله سننا لنبيه في الأمم جرت منها أنه ما بدأ النبي دعوته إلا بقوم مستضعفين جل الأنبياء بدأوا بقلة نبي الله نوح ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين تسعمائة وخمسين عام كم آمن له فيها بضع وثمانون قال فما آمن له إلا قليل سيدنا موسى وهو من أولي عزم الرسل ظل يدعو قومه سنين قل فما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم خايفين من الفتنة والأحداث وقف على هذا في كل العصور بل رب اللي بجد عليها سمة عامة فيقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولما وصف أهل الجنان قال عن السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقال عن أصحاب اليمين الأبرار ثلة من الأولين وثلة من الآخرين التاريخ شاهد يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم اللي آمنوا معه من قدوتنا عدد قليل وهاجروا فارين بدينهم المدينة ومكثوا في المدينة حتى عام خمسة للهجرة غزوة الأحزاب كان كل من آمن مع النبي في المدينة ثلاثة ألاف صحابي خمسة للهجرة يعني بعد كم سنة من البعثة 18 سنة 18 سنة الرسول خرج من خلالها بثلاثة ألاف صحابي وجالسين في المدينة عايشين في حالهم وسابوا المكة أموالهم وديارهم وبلادهم اللي ربوا فيها ومع ذلك الكفر لم يتركه جمعت قريش واليهود معهم كل جموع الأرض لقتال المسلمين في المدينة خلي بالنا الله طب الرسول هيبني دولة بإيه بدول ده مطلوب الثلاثة ألاف دول مش يبني بهم دولة يفتح بهم العالم طب الظروف مساعدة وكان في ظروف تساعد لكن خلي بالنا رغم أنهم ثلاثة ألاف خلال الخمس سنوات اللي أخذوها في المدينة كان كل الأزمات اللي ممكن تتخيلوها فيهم الرسول هاجر بعدد من صحابه دولة جديدة رايحين المدينة كم في المدينة الأنصار مماش أهل البلد ده الأنصار اللي آمنوا يا أخوانا كانوا قلة والمدينة كان فيها دولة قائمة وليها ملك ملك كان بدأوا يتوجوه عبد الله بن مسلول وبدأ يغزلوا العقود على إنه هو الملك فمعاه دولة ومعاه بطانة هنقول ايه بس دولة عارف دولة يعني ايه بكل امكانياتها اقتصادية وسياسية وعسكرية ومادية وبشرية دولة والرسول دخل عليهم مهاجر اليهم واخوانه اللي استضافوه قلة لغاية بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة كان كل بايعه في العقبة كام 72 72 انصاري احنا فاكرين المسألة يا اخوانا يعني كانت العملية مفروشة بالورود كل سنة طيبين النبي هاجر للمدينة ويمكث فيها أصحابه اللي في المدينة مضطهدين ومضيق عليهم من أقوامهم وخاصة البلد ما كانش مستقرة وكان فيها حرب بعاث بين الأوس والخزرج استمرت 120 عام يعني مش رايح بلد مستقر اقتصاديا وهيعيش فيها تمام وينبسط هو أصحابه أبدا ده اللي في المدينة لا يملك إلا القليل والمهاجرين خرجوا بجلودهم بأجسادهم من غير ولا مليم حتى الأغنياء منهم ما مكنوهم يحملوا مال عبد الرحمن بن عوف هاجر وهو ملياردير مش شخصية عادية هاجر من مكة للمدينة لم يحمل درهم ولا دينار وصل المدينة ما معوش ولا مليم تخيل واحد ملياردير يعيش ازاي هيقول لك الازمات الاقتصاديه طب احنا ايه اللي جبل... ايه اللي جبرنا على كده وايه اللي جبنا البلد ده كله ما قالهاش زي ما اخواننا اصحاب المال دلوقتي كلهم بيئنوا يقول لك طب احنا ايه يعني ثوره ايه اللي عملت لنا ال... جابت لنا الهم والغم والازمات في الدولار وفي غير وعمالين كله يعيط ده عبد الرحمن العوف يا اخوانا ما كانش عنده ثروه وبيعيط على قله الارباح ده ما عندوش ولا مليم وصهيب الرومي مش من قريش ولها سلطان عليه ده راجل أجنبي وعاش في مكة وربنا كرمه وعمل ثورة, ثروة رهيبة بقى ملياردير جه يهاجر مسكوه وافتروا عليه قالوا الله انت جاي لنا من بلادكم سعلوك سعلوك ما عندكش فلوس ولما اغنيناك هم اللي اغنوه هم اللي ادوا الفلوس مش الراجل جابه من كسبه وجهده فلما أغنيناك تفر من بيننا بمالك فسيدنا صهيب فاطم هم عايزين الفلوس مش عايزينك قال لهم إن تركت لكم مالي تدعوني وشأني قالوا نعم عايزين فلوس فدلهم على كل مواضع ماله في المكان الفلاني مبلغ كذا المكان الفلاني مبلغ كذا مسكون لغاية ما تأكدوا ان الفلوس موجودة أخذوا جميع ثروته وهاجر بلا مليم بلا دينار ولا درهم فلقيه الحبيب قبل مدخل المدينة ليبشره أعظم بشرة يقول له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى انتبعت لمين لله هتفقر شوية بس هتغنى بحلال أضعاف اللي كنت فيه وصلت احنا مش عايزين نفقر شوية مش عايزين نتعب شوية كله قلقان وتعبان القرشين هيقل له يعني هنجوع يعني مش هنلاقي ناكل كله عمال يعيط انا بحكي الكلام ده اخوانا دول صحابه وصلوا المدينه النبي فوجئ طبعا ان دوله مع الدوله دوله وافده مع قله قائمه قليله الثروه ازمه اقتصاد ازمه اقتصاديه طاحنه مفيش دولار ولا دينار ولا درهم مش لاقيين لا مصري ولا اجنبي يا اخي احنا لاقيين مصر هم لا لاقيين مصر ولا اجنبي ولا حاجه خالص مفيش مصانع يشغلهم فيها مفيش بيوت يسكنهم فيها منهم اللي ساب سوقته وعايز زوجه ومنهم مرأة اللي هاجرت وجوزها كافر عايز راجل يسترها ومنهم الأطفال ومنهم الجياع ومهددين عسكريا وأمنيا من أهل المدينة أنفسهم من رئيس الدولة الموجود اللي كل شوية قريش اتهددوا أبو جهل جاء لعبد الله بن سلول وهدده قال آويت الصبيين منا انت خدت الرجال الهربانين بتوعنا دول الارهابيين اللي هربوا انت لقيتهم عندك ان لم تردهم سنأتيك لنطبق المدينة عليك ومن معك تخيل رئيس الدولة لما يهد... يجي له تهديد ومن قريش وقبائل العرب ان هيدمروا عليه المدينة بسبب وجود النبي واصحابه يعمل ايه تهديد داخلي من دولة المدينة في الدولة نفسها يعمل ايه دولة وخايف على الدولة ومقدرات الدولة والبلد تشنفت أنف عبد الله بن سلول ورجاله وجاء للنبي صاحبه أرادوا طردهم من المدينة يعني مش آمنين حتى داخل المدينة نفسها لا عسكريا ولا أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ماديا الصحابة قالوا ليه عملت سيرة كده يا رسول الله كان لازم الدين الجديد ما كنا هديناهم شوية ما كنا يعني ايه عشنا معاهم برضه النص بالنص كده نص ايمان ونص كفر زي ما بيحصل دلوقتي يقول لك يا عم الشيخ ما تهدن الكفر طيب طب خد منهم طب جريهم على خراب البلد واللي جراهم عمل معاه ايه يا اخوانا انا بحكي حقائق عاشها سيد الخلائق واصحابه اليس لنا في رسول الله اسوه حسنه الرعب اللي عاشوا فيه رهيب رهيب والتهديد مش من داخل البلد بس ولا من قرش بس والنبي في المدينة لسه لم يخرج خارجها في غزوة يقول عمر فجاءتنا أخبار أن الروم الدولة العظمى اللي كانت منتصرة على فارس مش عاجبها ظهور الدين في مكة في المدينة اعتبروا دي بؤرة إرهابية يعملوا ايه هددوهم بالإبادة يقول عمر فجاءنا الخبر أن الروم ستأتينا بليل فما نمنا ليلتنا الصحابة كلهم قال حتى سمعنا صوت بليل فأيقنا أنها النهاية وأن الروم قد حلت بديارنا لتقطع خضراء المسلمين من على الأرض هتخلص على المسلمين كلهم رجال ونساء وأطفال قال فقمنا فزعين فوجدنا النبي قد سبقنا إلى مصدر الصوت صلى الله عليه وسلم حاضر في طفل موجود يا أخوانا اللي أبوه يدور عليه موجود هو على ال... حسن كامل الطفل حسن كامل موجود هنا أمام المنبر فيقول عمر فخرجنا فوجدنا النبي قد سبقنا وقال عودوا آمنين ما تفزعوش الرعب ده عاش فيه النبي واصحابه ما عاشوش الروم بتهدده بس واول ما بدا الرسول يبعث رسائل بعد هزيمه الجيوش في غزوه الاحزاب بدا يبعث رسائل للدول العظمى يدعوهم للاسلام اول ما وصلت رساله النبي لكسرى فوجئ بان في الوقت ده كانت الفرس انتصرت على الروم واعتبروا قبائل العرب خاضعة لسلطانهم ومكة والمدينة بمن فيهم خاضعين لسلطانهم فعمل ايه كسرى اول ما وصلته رسالة من محمد بن عبد الله الى كسرى عظيم الفرس اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان لم تفعل فاعلم ان عليك اسم الفرس اجمعين مجرد ما قرأ العبارة الاولى بس قال من هذا الذي هو من رعيتي يقدم اسمه على اسم اعتبر مجرد من محمد بن عبد الله الى كسرى عظيم الفرس رغم ان الرسول بيقدره اعتبرها جريمه لا تغتفر فارسل الى وليه في اليمن كان اسمه زازان طلب منه ان يعتقل محمد ويسلمه له صدر له قرار اعتقال لمين لرسول الله التهديد في مين في رأس الدولة الصحابة قال لك روحنا في داهية واحنا قد كسرى اللي معاه قرار اعتقال لمن اعتبروا كبير العصابة ورأس الارهابيين وطلع له قرار اعتقال زازان ارسل كت... مجموعة من جيشه مفرزة لتقبض على رسول الله وتطلع به اليمن يتأكد انت قبض عليه ويسلموا الفرس فلما جاء الوفد رايحين يقبضوا على رسول الله طب والمسلمين حمل وجه الفرس في هذا الوقت هتجي لهم من فين هيلاقوها من فين وفين من اهل مكة ولا اهل المدينة ولا المنافقين ولا اليهود ولا الفرس ولا الروم وصلت يا اخوانا مش هم دول الصحابة الاحداث اللي بحكيها دي حصلت ما حصلتش فلما جاء الوفد لان كسرى لما مسك كتاب الرسول وقرا الكلمتين دول راح مقطع الكتاب من غير ما اقراه ورماه في الزبالة فدعا النبي عليه قال قطع كتابي قطع الله ملكه دعوة نبي واستجيبت أول ما جاء الوفد يقبض على رسول الله قالوا جئناك من عند كسرى لحملك إليه قبض عليك وتوصيلك ليه قال كسرى الذي هلك كسرى مات خلاص اللي اداكم الأمر مات مات إذا كنا احنا لسه جايين عنده قال يا محمد لا تزيد على جرمك كذبا ما تبقاش مجرم وإرهابي ورئيس عصابة وكمان تكذب قال هو الذي ذكرت قالوا سنستوثق الخبر فإن كنت كاذبا سمناك العذاب مش هنعتقلك بس هنعذبك كمان اتصلوا وبعثوا رسل اتأكدوا فاستوثقوا أن كسرى مات في اللحظة اللي قال النبي فيها إنها مات قتله ابنه وتفرق ملكه وولي الحكم مكانه وأرسل لزازان إن يلغي قرار الاعتقال وصلت زازان نفسه لما قالوا له ده محمد بيقول كذا واستوثق من خبر قال لهم لا يبقى ده مش بشر عادي ده يوحى إليه جاب الكلام ده بالوحي آمنت بالله ورسوله فآمن زازان وآمن معه أهل اليمن بسبب هذا الموقف خلي بالنا في وسط المحنة يسوق الرب المنحة من قرار اعتقال وهيعتقل رسول الله وهيقتل وهيعذب لانفراجة كبيرة ويفتح الله للأمة باب اليمن فيأتي أهل اليمن برقة قلوبهم فلما جاءوا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءنا أهل اليمن الحكمة يمانية والإيمان يماني تاريخ الأمن في الإيمان تاريخ طويل إذا ندرك الصحابة ما كانوش في ده لا يا أخوانا ده عانوا أضعاف أضعاف أضعاف اللي بنعانيه ولكن مع أقل الأسباب كانوا في منتهى السعادة سيدنا عمرو بن عوف اللي هاجر ده وساب كل ثروته يروح فين الرسول من أول لحظة حب يعوضه شيء فآخى بينه وبين صحابي آخر من الأنصار اسمه سعد بن ربيع مبسوط ماليا وعارف ان سيدنا عبد الرحمن تاجر ناصح لو أخذ منه أي شيء من المال في إيديه يبقى ذهب فآخى بينه وبين سعد بن ربيع سعد كان موقفه عجيب عارف سيدنا عبد الرحمن وعارف وضعه فأخذه بمجرد انعقاد عقد المؤاخاة وانطلق به إلى داره فجمع كل ثروته ووضعها بين يديه قال أخي عبد الرحمن هذا كل مالي اشتره اقسمه انت نصين واختر أحسن شطرين اختار نص الكويس ليك الأفضل خليه لك وخلينا الباقي ترك المال وانصرف ما عادش يبص هاخد ايه ويمد ايده على ايه ترك المال وانصرف انصرف يعمل ايه راح جاب زوجاته الاثنين وادخلهما على عبد الرحمن عارف عبد الرحمن ساب مراته لم تهاجر معه هيعيش ازاي من غير زوجه قال يا عبد الرحمن هاتان زوجتاي انظر اليهما ايهما قرت في قلبك اشر اليها لاطلقها فإن قضت عدتها أنكحتك إياها إيه ده ده تصرف بشر حد في فينا يفكر يضحي بنص ثروته عشان يحل مشكلة أخ ليه طب عشرة في المية عشان نعرف ان احنا مفاليس مفاليس من الاخلاق مش من المال احنا عايزين ضرب النعال امة فيها هذا الوحي كيف تعيش بدونه أي أزمة لو الأمة تعاونت مع رئيسها لحلت لكن كله يقول لك احنا عايزين الحل من مين من رئيس أصل جيمس بوند خارق هيعمل المستحيل إيه اللي جرالنا فين الأمة فين دورنا أمر مؤلم عبد الرحمن أبى النظر لمال أخي سعد لأنه لو نظر قد يشتهي فأبى النظر وكيف لا وقد ربي على هذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا يفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لا نظر لماله ولما قدم إليه زوجتيه أبى النظر إلى زوجتيه بل بمجرد أن وجد هذا المشهد الرباني من أخيه الرباني رفع أكف الضراعة ودعا له أسأل الله أن يبارك لك في مالك وأن يبارك لك في أهلك لست بعيي أنا مش مريض ولا عاجز دلني على السوق من غير فلوس أو من غير فلوس نبدأ من الصفر المهنة واحد مش عارف ودي مشكلة كبيرة نبقى كل مسلم عيي مش عارف يتخذ قرار عايز فلوس طب اشتغل وهاب فلوس حد منعك عايز اعيش اشتغل وعيش حد منعك شغلوني شغلوني اكلوني شربوني قبضوني وبعدين هتبقى الامه كلها عي ها العي ده كارثه يا اخوانا ده اخطر مرض ابتليت به الامه مرض العي اسمه مرض العي عدم القدره على اتخاذ قرار ولا حتى في مصلحته عاجز عايز غيره يحركه غيره يشغله وغيره يأكله وغيره يسيره وغيره يوجهه طب وانت فين يعني الراجل عايز راجل معاه يبقى راجل ها ولذا جاء في الحديث إنما شفاء العي السؤال فاعتبر العي مرض وشفاؤه ان يسأل يستشير في كل حاجة كل صغيرة كبيرة وحديث أم زرع المرأة لتصف زوجها تصف بالوصف ده تقول زوجي عياياء طبقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كلا لك فهمت حاجة الحمد لله لغة عربية يا إخواننا بكلمش بالله وانت زوجي عياياء يعني شديد العي ما بيعرفش يتخذ قرار في أي حاجة عايز معاه راجل تاني يمشيه يقول له في دي اعمل كذا وفي دي اعمل كذا طب وانت فين انت فين فين عقلك فين قلبك فين فكرك عياياء بس طبقاء ما شغلش مخه فاتقفل ما عادش له مخ فكر به ابدا حماقاء ابو جهل مش عايز يتعلم ابدا كان النتيجة ايه ان مع كل حركة يظهر منه مرض تلاقي قلبه ده كله حقد وكله حسد وكله غل وكله غيظ وكله بلاوي الدنيا أمراض الدنيا كلها في قلبه لذا قالت عياء طباقاء حماقاء كل داء له داء أي مرض قلب تسمع عنه هتلاقيه عنده هتلاقيه عنده كان النتيجة ان مع أهل بيته مع زوجته اللي عايشة معاه شركة عمره بيتعامل ازاي بيطبش عارفين يطبش بيخبط مش عارف يعمل ايه قالت شجكي او فلكي او جعل شجكي يعني فتح راسك او فلكي قطع ظهرك او جعل كل لك قطع راسك وظهرك الاثنين دي معاملته يبقى البعيد ده يصلح بني ادم يصلح زوج الى متى يصيب الامه داء العي انت فكر عبد الرحمن يقول له دلني عن السوق مش أكتع ولا عاجز ولا الدنيا قفلت أبدا دل عن السوق دخل السوق عرض نفسه على التجار مين اللي بيع لي بالأجل واحد رفض والتاني رفض والتالت وافق اشترى منه بالأجل طلع عرض التجارة في السوق عبد الرحمن وشه سمح ورجل خلقه عالي مجرد ما عرض على الناس الناس اشتت اشترى وباع اشترى وباع اشترى وباع اخر النهار طلع انه ربح راح اتجوز فقال يوم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم والتوب بتاعه معصفر حاطط له عصفر كانش حط له عصفر الا يوم الفرح زي الحنه كده بتاعتنا لكن كان بيعصفر التوب اللون كده برتقالي وتلاقي التوب بقى حاجه ثانيه بدل ما هو ابيض فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر قال ما هي يا ابن عوف ايه الحكايه ما هي يا ابن عوف قال تزوجت يا رسول الله ما عملش زينا هيصة والفرح وما جتليش ازعل حياتهم بسيطة جدا حاجة عجيبة تزوجت يا رسول الله طب ما يدعوش رسول الله لفرحه مش يجي يدعوك وعم الشيخ وما جيتش ما اعرفكش بعد النهارده ما اعرفكش بعد النهارده ليه يا ابن المشايخ شغالين مرمطون على الناس كلها الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال كم صدقتها عشان الصحابه يسمعوا قال مثقال من ذهب ثمرت اول يوم احس النبي ان عنده لسه فلوس الشاه كان وقتها بدرهم قال ابن عوف اولم ولو بشاه اعمل وليمه فرح وانا كده عمل وليمه وسنه الوليمه بسببه عبد الرحمن بن عوف اللي بدأ بالصفر ده ال- والربح بتاع اول يوم اتجوز بيه واتكسب تاني يوم دخل اشتغل عمل رأس مال تالت يوم زاد ربع يوم زاد ما مر العشر سنوات بتوع المدينة إلا وعبد الرحمن بن عوف أثرى أثرياء المدينة وصلت بدأ من فين بالصفر وأثرى أثرياء بيحوشوا ويطبقهم على بعض أبدا ده كان كل من لم يدخل زكاته فين يطلعها أول بأول بل أضعاف الزكاة لما جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ركب عبد الرحمن بن عوف في العير بتاعته الجاية من الشام سبعمائة بعير محملة بكل الخيرات بالذهب وبالماء بال- بالبضاعة وبالقماش وبالغلة وكله لما دخلت المدينة 700 جمل اللي كان يملك خمس جمال يعد من الأغنياء تجب عليه الزكاة وفي الحديث في كل خمس من الإبل شاه زكاتها شاه لأن عد من الأغنياء خلاص ملك المصاب عد سيدنا عبد الرحمن عيره اللي جاية من الشام بس لوحدها غير اللي رايحة اليمن غير المقيمة في المدينة 700 بعير محملة بخيرات الله لما دخلت المدينة صوتها عمل جلبة هيصه الصوت وصل بيت رسول الله سيدة عائشة قالت ما هذه الجلبة الهيصة اللي سمعها دي قالوا عير عبد الرحمن بن عوف القادم من الشام قالت لذا كان آخر العشرة المبشرين دخول الجنة لكثرة ماله وصلوا له الكلمتين دول بكى وجاء يبكي قال يا أمه أنت التي قلت كذا قالت نعم فبكى قال قد جعلتها بأحمالها وأقتابها في سبيل الله كلها لله مش عايز منها حاجة أبدا ثم بكى وقال يا أم المؤمنين ماذا أصنع أنا أعمل إيه دين حل إذا كنت أنفق المال لله أول النهار فيرد علي عشر أمثاله آخر النهار هو كتب الغنى مش عارف أخلص هتروح منه فين وصلت بدأ بالصفر ما تقولش أنا عاجز لا أنت مش عاجز عندك ملكات وانت اللي بتعجز نفسك انت اللي مجرم لانك امت ملكاتك كل واحد يفكر ازاي اساهم في بناء الامه لو كل واحد فينا شغل مخه محصول افكارنا يقيم اعظم امه وصلت امكانياتنا المحدوده بامكاننا نبني بها اعظم امه الرسول والصحابه بداوا من صفر وفي ظرف بعد الأحزاب خمس سنين ما مر على النبي إلا خمس سنين بعدها ودولة الإسلام من الشام لليمن دولة قامت في وسط عصابات كافرة وتحول كفار الجزيرة لموحدين ولحملة للدين في خمس سنوات الرسول ما خدش دورتين في الرئاسة خمس سنوات غير الله في وجه الأمة لكن الأمة بتعمل زي النحل كل فيها شغال بإمكاناته شغال بكل ما أوتي من قوة شغال إحنا فين كله مبلط شيلني يا ريس قومني يا ريس نيمني يا ريس اكلني يا ريس وبعدين وبعدين احنا فين احنا في خبل في خلل فكري لم نربى على العطاء يا اخوانا بامكان المسلم ان يزرع لنفسه موضع قدم وده كان دعاء الصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين اجعل لي لسان صدق اجعل لي مكانه الناس كلها تسمع بها تدعي لي ان انا قدمت للامه للبشريه لحياتي لاخرتي شيء علم به الخلق وانتفع به العباد مش مطلوب انك انت تقدم لنفسك بس وتبني ثروة لنفسك بس مطلوب من المسلم ان يبني لنفسه ولأمته لأحفاده لأولاده للأجيال من بعده وصلت احنا قطلنا خلاص بقى احنا قلنا نخفف بالمرة خففنا في الخطبة ونخفف الدرس حتى لو طلع عليكم أكثر من ذلك لكن أحببت أن أذكركم ونفسي حتى نبدأ كما بدأ الصحابة وبدأوا بالقليل والقليل مع صدق فاعله يأتي توفيق الله وتيسير الله وعطاء الله ومدد الله ومعونة الله تيجي من فين ما تسألش ما تسألش ربنا وعد قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي ضيق بس قال لا ويرزقه من فين قال من حيث لا يحتسب يعني مش شايف أسبابه وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب ما يعرفوش سكة رزقه كان فين انت اسعى واحنا هنبعت ما تسألنيش هبعت ازاي مش لو قالوا انا استنى مشروع طب قول لنا فين وشكله ايه يا اخوانا نشتغل نشتغل مش قادر هو يعمل مشاريع ما نعرفش احنا نعمل الامه كلها ما تعرفش تعمل مشاريع ان عجز الحاكم تعجز الامه ايه اللي جرالنا ايه اللي جرالنا يا امه ضحكت من جهلها الامم امه تملك مقومات اقامه اعظم دوله في العالم كيف تضيع جهدها بالعجز والعيش ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز اوعى تعجز في لحظة مش ده نهي لا بيطالب مين كل مسلم قول له استعن بالله في اي وقت في اي ظرف واوعى تعجز قدام اي ظرف ما تقولش الظروف والاحوال اوعى لا تعجز اوعى تقف اوعى تفرمل لا تعجز المسلم لا يعدم حيلة لا يعدم حيلة وممكن أصغر الناس ينقذ الله به أكبر الناس الأسد يحتاج لل... للفار والذهب يحتاج للنخالة الرد عارفين كده ولا لا امثله بنقولها الذهب يحتاج لايه ايه اللي بيخلي الذهب يلمع النخاله بالنخاله ما يقدرش يديك العطاء اللي بيديهولك الذهب العادي الاسد لو وقع في قفص محدش يحله الا الفار وصلت يبقى هنقوم بدور فار بدور ارنب بدور قطه اي دور بس نعمل حاجة نوايا زي ما بيقولوا في مثل تسند زير النوايا تسند زير عايزين النوايا كل واحد عنده نوايا يعرف يقدم لله نوايا قدم نوايا اي عمل القليل مع الجمع يصبح كثير احنا 90 مليون معناش عدد قليل جمع كل الدول العربية حوالينا مش قد مصر في العدد هتقول له ثروات احنا مغيبين ثروات الدنيا في مصر وربنا ادانا اشاره قرانيه مش كلام تحت المصاطب سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض ده نبي يوحى اليه لما يصف مصر بانها خزائن الارض يبقى يقينا خزائن الارض احنا مش شايفينها يبقى العمى فينا مش فيها هي موجودة كونك مش شايفها لا يعني عدم وجودها انت اللي لوح مش فاهم حاجة ولا شايف حاجة شفت جبل مش عارف تبص تحتيه طب فتش قلب اربش لغة الفراخ عارف الربش اربش هتلاقي اللي يربش هيلاقي وصلت ما نعرفش نربش الفرخة لما تلاقيش رز- رزقها بتعمل ايه بتربش بتلاقي وما تلاقيش حد شاف فرخة ربشت وما لقيت لهاش حبة تلتقطها طب نقوم دول فرخة بس فرخة بلدي تعرف تربش ما في فراخ عندنا بلدي آه، بيضة احنا اتربينا عليها ما تعرفش تربش عايزة تحط لها الاكل قدامها ولو الماء بعد عنها عايزة حد يجيبها لها وصلت وتزقها تمشي على قد الزقة وتقف تاني عايزة زقة تاني فاحنا فراخ بيضة من كتر اكل الفراخ البيضة عايزين نرجع بلدي شوية الرسول علمنا دي سنة يا اخوانا نهى عن اكل الجلالة ايه الجلالة اللي بتاكل العذرة فضلات البني ادمين نهى عن اكلها ان ريحتها بتبقى منتنة طب الحل ايه وابعد ما اكلت قال تعزلوها عن ال- البراز والوساخة ثلاثة ايام وتاكلوها حب نضيف هتنضف فاللي اتعود على يبقى فراخ بيضة يعزل نفسه عن البيئات الوسخة ثلاث اربع سنين هينضف وصلت فنعالج انفسنا كما عالج الاسلام الجلاله وضحت اخواننا احنا في امس الحاجه ان نعالج داءنا وان نصحح مسيرتنا وان نقدم لله ولامتنا ما نرجو من الله ثوابه وما نرجو رفع ذكرنا به مش في جيلنا في الاخرين واجعل لي لسان صدق في جيلي قال له لا في الآخرين الأمة اللي جايه بعد مني كلها تدعي لي وصلت ها مش ده أسوتنا سيدنا إبراهيم هو اللي دعا بهذا الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين أأسف للإطالة وأكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم لسان صدق في الآخرين اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم إله الحق استخدمنا ولا, ولا تستبدلنا اللهم لضعفنا لا تكلنا اللهم تول أمرنا ولا تتخلى عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير حسن استماعكم وإن شاء الله الجمعة القادمة في أسوان واللي بعدها في كابول لكن درس الثلاثاء منتظم والاثنين منتظم الثلاثاء في كابول